بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل تاملاتنا في سفر الخروج اصحاح عشرين نبدا من الاول قلنا خروج عشرين اصحاح مشهور لانه في الوصايا العشر والوصايا العشر تمثل اساس العهد القديم ويقابلها في العهد الجديد الموعظه على الجبل في متى خمسة ستة وسبعة ومسجلة مرة أخرى في تثنية خمسة نفس الوصايا مع اختلافات بسيطة أن هنا ربنا بيفسر ليه السبت هناك بيقولوا بس ك لأنه بيعيد ذكره فمش بيقول ليه أذكر يوم السبت لتقدس بداية قبل ما نشرح برضو نتكلم عن فكرة الوصية وأهميتها عموماً لأنه الكتاب المقدس مليان وصايا وصايا عهد قديم وصايا عهد جديد الوصية لا تبطل كوصية لكن زي ما شفنا قد يضاف عليها مع التقدم الروحي يعني في العهد الجديد قال سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل لا تقتل ما بطلتش أما أنا فأقول لكم لا تغضب من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم ده معناه أن القتل هيفضل خطية وصية لا تقتل طبعا سريع عهد قديم وعهد جديد وهكذا لا تزني ولا تسرق لأن في بعض الناس بتتلخبط وبتفتكر أنه العهد الجديد لغى العهد القديم لا العهد الجديد كمل العهد القديم العهد القديم مبني على علاقة الإنسان بربنا الإنسان ما التزمش فالعهد مع الشعب نفسه هو اللي وقف لكن توصيات الله إرادة الله المعلنة دي إرادة واحدة ما بتتغيرش ربنا ما بيحبش الشر وبالتالي كل وصية ضد الشر تستمر عهد قديم وعهد جديد برضو تلاحظوا ان ربنا ما اداش الوصايا الا بعد خروجهم من البحر وموضوع الفصح وكذا شهر في البرية ووقوفهم قدام جبل سيناء يعني بعد خبرات طويلة بعد ما شافوا عمل الله معاهم عشان لما يشوفوا كل ده يبقوا عارفين ان ربنا ده كبير وما يصحش ما نسمعش كلامه لو كان قال الوصايا دي وهم لسه محبوسين في مصر ومذلولين ما كانش حد اداها اعتبار قوي كان كل واحد قال احنا يعني عارفين نعيش إنما بعد ما عبروا البحر وبعد ما عدوا من الموت في الفصح وبعد ما شافوا المن نازل من السماء والمية طالعة من الصخرة وشافوا عماليق بيتغلب قصادهم وشافوا كل ده لما ربنا يبتدي يقول لا تكن لك آلهة أخرى أمامي بصراحة يبقى معاه كل الحق ويبقى يعني لازم كلهم يقولوا طبعا يا رب طبعا برضه احنا وصايا العهد الجديد دايما بنبص لها من منظور ما عمله المسيح معنا في العهد الجديد يعني النهارده لما ربنا يتجسد ويموت عشاننا ويفدينا ويذهب يعد لنا مكانا لما يجي بعد ده كله يقول حبوا بعض بس كده يا رب ده احنا لازم نحب بعض يقول ما تخافوش حاضر ما نخافش استحملوا حاضر اي حاجه تهون بقى قصاد كل اللي عمله فدايما ننظر الى الوصيه من منظور عمل الله اولا ربنا عمل كتير قوي وبيطلب طلب في المقابل طلب بسيط وطلب ليك مش عليك يعني الطلب اساسا ربنا مش كسبان حاجه من الوصايا دي الوصايا دي من اجل خلاصنا احنا مش من اجل مش من اجل هو احنا اللي محتاجينها مش ربنا اللي محتاجها برضو حاجه مهمه الوصايا لا تمثل كل الناموس يعني كلمه ناموس هي كلمه اكبر واوسع من كلمه وصايا الوصايا العشر هي حجر الأساس لكن كلمة الناموس أو الشريعة فيها تفصيلات كتير قوي هيجي جزء منها في الخروج ويجي جزء أكبر في اللاويين والعدد يعني مثلا موضوع الاغتسالات موضوع الذبايح موضوع تفصيلات الأصوام والأعياد كل ده مش جاي مع الوصايا العشر فكلمة ناموس كلمة أكبر في جزء من الشريعة والناموس وقف تماما ليه؟ لأنه كان رمزا لحقيقة فلما جاءت الحقيقة بطل الرمز يعني يوم السبت كان مقدمة للحد لما جه الحد ما عادش التركيز على السبت ذبيحة الحيوانات بكل أشكالها وأنواعها كانت إشارة لذبيحة المسيح الصليب لما المسيح صلب على الخشبة لم يعد هناك طقس اسمه ذبايح في العهد الجديد أي ذبيحة حيوانية ما عادش ليها معنى بالنسبة لعبادتنا في العهد الجديد بطلت حتى موضوع مثلا التمييز في أنواع الأكل المحرم والمحلل ليها جانب كده صحي لأن الشعوب دي كانت بدائية وكانوا ممكن ياكلوا الحاجة بدمها وكانوا ياكلوا حاجات ممكن تأذيهم وكانوا ما يعرفوش جوانب النظافة والنظام ففي بعض الأمور كانت من أجل إيه رفع مستواهم المعيشي وبعضها يحمل رمز موضوع الأكل والشرب سمعنا في العهد الجديد الملاية تنزل على بطرس والصوت يقول له ما قدسه الله إيه لا تنجسه أنت قوم اذبح وتكل والمسيح قال ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان يبقى في مفهوم تطور وفي قضية وقفت خلاص قضية الأكل المحرم والمحلل وقفت في العهد الجديد قضية الاغتسالات من النجاسة وقفت لأن أصبحت التوبة بعد المعمودية هي الغسل الحقيقي وهكذا يبقى ما نقدرش ناخد كلمة الناموس كلمة ضخمة كده ونقول الناموس بطل لا الناموس إذا كان جزئيا بنتكلم على الوصايا يبقى الوصايا تكملت أما بعض الشرائع الخاصة بالأمور الجسدانية بالذات وبالشعب اليهودي البدائي الأولاني أيوة بعضها وقف لأن حصل في تطوير في العلاقة بين الإنسان والله يجي واحد يسأل يقول يبقى معنى كده ربنا بيتغير ولما ربنا يغير كلامه يبقى ربنا ما هواش إله حقيقي لا طبعا هو ربنا مش بيتغير هو البني آدم اللي بيتغير ومع تغير الإنسان طبيعي أن ربنا ممكن يضيف على كلامه شيء لكن لما تبص لربنا نفسه هل في حاجة في طبيعته اتغيرت حاشا هل الله كان يبيح شرا ثم عاد يحرمه حاشا هل الله قال معنى وقال عكسه بالظبط لا ما حصلش إذا الدراسة المتأنية لمقارنة الناموس في العهد القديم بوصايا أو روح العهد الجديد تكشف أنه ما حصلش خالص أن في تغيير في شكل الله ذاته أو في موقف الله من البشر برضه نقول حاجة تانية تقسيمة الوصايا العشر حصل عليها نوع من الاختلاف عند الآباء الأوائل ليه؟ هم اسمهم وصايا عشر إنما بعض الآباء أروا أول وصية على أنها وصيتين وبالتالي الباقي دول ثمانية وبعض الآباء شافوا أن آخر وصية هي اللي وصيتين وقبلها ثمانية يعني إيه؟ تتلخبطوش في الحتة دي لما نيجي نشرح دلوقتي هتلاقوا لا يكن لك آلهة أخرى أمامي دي أول وصية لا تصنع لك تمثالا منحوتا البعض اعتبرها تاني وصية والبعض اعتبرها بقية الوصية الأولى لأنها مكملة للمعنى نقول تاني عشان ما تتلخبطوش أول وصية إيه؟ أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية دي مش وصية ده ده كده المقدمة ده ربنا بيتكلم عن نفسه بيعلن من هو الله وعمل إيه ومطلوب إيه لأن ده اتفاق أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية لا يكن لك آلهة أخرى أمامي دي أول وصية بدون اختلاف لا تصنع لك تمثالا منحوتا هنا ممكن نعتبرها وصية نمرة اثنين وممكن نعتبرها ايه اكتمال الوصية الأولى لأنها بتأدي نفس المعنى لا يكن لك آلهة أخرى وبالتالي لا تصنع لك تمثالا منحوتا ليه بنقول كده لأن لما نعدهم نيجي في آخر وصية لا تشتهي بيت قريبك لا تشتهي امرأة قريبك ولا عبده دي ممكن تبقى وصية واحدة في حالة إن اعتبرنا الأولانيين واحد واثنين ولو اعتبرناهم على بعض واحد بس يبقى لا تشتهي هتتفصل اثنين لا تشتهي كل شيء ولا تشتهي امرأة قريبك وصية لوحدها واضحة؟ يعني لما تيجوا ترقموا الوصايا أصل الوصايا حين قيلت لم تكن لها أرقام زي ما مكتوب قصادنا كده ما جاتش إن ربنا بيقول الوصية الأولى ما جاتش كده هي اترصت ورا بعض لكن في عددها حسب التقليد اليهودي لقبت بالوصايا العشر وسميت الوصايا العشر في سفر الخروج والتثنية فخلاص كل الناس حفظها العشرة العشرة توصايا أو لوحي الشهادة أو لوحي الشريعة أو وصايا الشريعة العدد عشرة ده مظبوط لكن في الترقيم وانت بتبص أحيانا تقول هم عدوهم عشرة ازاي في وصايا طبعا صريحة زي لا تسرق خلاص دي وصية ما فيهاش لا تزني لا تقتل اكرم أباك وأمك لكن الوصيتين اللي هم ممكن يتقسموا أو ينضموا هي الوصية الأولى والوصية الأخيرة دي حاجة بس للدراسة يعني أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية تاني بنقول ارتباط الوصية بالدور الإلهي يعطي غيرة على تنفيذ الوصية لما ربنا قبل ما يقول لك سامح أخوك أنا اللي سامحتك على الخشبة تقوم تبص في الأرض وتقول له حاضر يا رب هسامحك ليه؟ لأنه ربط المطلوب منك بالغفران باللي عمله هو في الغفران فهنا بيقول أنا الرب إلهك اللي خرجك من بيت العبودية يبقى لي حق عليك ولا لأ؟ مش برضه من حقي أقول لك ما تعبدش إله غيري طبعا يا رب من حقك هو في إله تاني فهنا بيقول لا تكن لك لا يكن لك آلهة أخرى أمام دي أول وصية وهي وصية أيضا ثابتة عهد جديد وعهد قديم هل دي بطلت في العهد الجديد حاجة طبعا لا يكن لك آلهة أخرى أمامي إحنا كمان لا نعبد إلا إله واحد إنما تلاحظوا لما جت في التثنية كان ليها مقدمة أخرى قال له اسمع يا إسرائيل الرب إلهك رب واحد تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك من كل نفسك من كل قدرتك فلا يكن لك آلهة أخرى أمامه يبقى فكرة لما تحب ربنا قوي مش ممكن هتبص لحاجة تاني جنب ربنا نفس المعنى ده كرره المسيح لما سئل المسيح في العهد الجديد ما هي أعظم الوصايا قال اسمع إسرائيل مكتوب كده تحب الرب إلهك من كل قلبك ونفسك وفكرك وقدرتك والتانية مثلها تحب قريبك كنفسك يبقى كأن في مقدمة أخرى للوصايا هتيجي في أصفار أخرى اللي هي فكرة تحب ربنا لكن لما جت في الخروج جت على طول ايه الرب إلهك أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية فلا تكن لك آلهة أخرى معنا هل هناك آلهة أخرى؟ بالتأكيد فيه كان زمان القصة بالنسبة لهم صريحة وواضحة ليه؟ في عبادة أوثان تماثيل وفي عبادة حيوانات وفي عبادة تماسيح في بعض البلاد وفي عبادة يعني الشمس كل ده كان موجود في الأزمنة دي فكل ده طبعا ربنا بيحذر منه لا تكن لك آلهة أخرى أمام لكن بالنسبة لنا احنا هل هناك آلهة أخرى؟ أيوة في برضه ليه؟ من هو الإله بالنسبة للإنسان؟ هو الشيء أو الشخص الذي يخاف منه الإنسان ويخضع له وينشغل برضاه أي إله ما هو الإله بالنسبة للإنسان هو شيء أو شخص يخضع له الإنسان يخاف منه ينشغل به فكروا كده النهاردة البشر بيعملوا حساب إيه وبيسمعوا كلام إيه ومشغولين بإيه الحقيقة أول حاجة الفلوس لو فكرتوا يعني الفلوس تعتبر إله طبعا وده اللي قاله المسيح في الموعظة على الجبل عشان تشوفوا مدى الارتباط بين العهد القديم والعهد الجديد لأن في الموعظة على الجبل قال لا يقدر أحد أن يخدم سيدين ليه فكرة يعبد إلهين يا هيحب واحد ويسيب التاني يا هيعبد الواحد ويحتقر الآخر لا تقدروا أن تخدموا الله والمال يبقى حط المال أمام الله كإله آخر وعشان كده لقب بولس الرسول الطمع سماه عبادة أوثان ليه؟ لأن الطمع عبارة عن خضوع لإله اسمه المال فالنهاردة أشهر إله في العالم يعتبر إيه؟ مش ربنا للأسف الذين يعبدون المال أكثر من الذين يعبدون الله طبعا لأن رئيس هذا العالم بضحك على الناس كلها والعالم وضع في الشرير فتلاقي سلطة المال والتفكير في المال والخوف من المال والخضوع لمتطلبات المادة عموما أهم كثير من الضمير والمبادئ والسلوكيات والأخلاقيات والكلام إله آخر النهاردة مال الدنيا هو الجسد الجسد مع, مع أقصد به الملذات والشهوات لا تكن لك آلهة أخرى أمامي لما واحد يكون مشغول بجسده بيخضع لرغبات جسده بيخاف على جسده بزيادة صار الجسد له إلها وده كان حتى عند العبادات اليونانية يمثلوا للجنس الرديء وللنجاسة دي بتماثيل عريانة لأنه كان عبادة الجسد كان الزنا جزء من عبادة التماثيل دي كأنهم بيعلنوا أن الجسد صار هو الإله المسيطر على الفكر البشري إن كنا بنقول الفلوس مغرقة الدنيا برضو الجسديات ملخبطة دماغ الناس لا شك تلاقي الناس بتعيش عشان تاكل وتشرب وده اللي برضه قاله المسيح في الموعظة على الجبل قال لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون ليه؟ لو زودتوا في الحاجات دي تبقوا بتعبدوا أجسادكم تبقى برضه عبادة أوثان أبوكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه خليكم في ربنا هذه كلها تطلبها الأمم عاوز يقول الأمم عايزين كده حياتهم أكل وشرب ولبس عشان كده تلاحظوا إن إحنا في أيام الصوم نفضل نقول يا جماعة ناكل من من غير ما نهتم زيادة بالأكل ونلبس بحشمة لكن ما نركزش زيادة في الاهتمام باللبس ومراية القلب أهم من مراية الجسد وزينة الروح أهم من زينة الجسد إحنا بنعمل إيه؟ بنعلم الشعب وبنراجع على ضمائرنا لئلا نكون عبدة أوثان لئلا نكون بنعبد أجسادنا بدل ما نعبد ربنا الإله الثالث المشهور الآية بتقول لا يكن لك آلهة أخرى أمامي الحمد لله ما بنعبدش تماثيل وما بنعبدش صور وما بنعبدش إيه يعني حشرات ولا حيوانات ولا لكن قد نكون نعبد آلهة أخرى بالمعنى الفلسفي إما الفلوس الفلوس والمقتنيات بالمناسبة أو الجسديات أو الكرامة الإله الثالث اللي ملخبط دماغ الناس هي الكرامة الكبرياء العزة في ناس كتيرة قوي عايشة تبحث عن مركز ومنصب واسم ومن أجل هذا الاسم أو الوصول للكرامة دي يبيعوا المبادئ ويدوسوا على الناس ويعملوا أي حاجة يبقى فيها المشغولية وفيها الخضوع وفيها الخوف من فقدان الاسم أصبح الاسم ده أو الكرامة دي برضو إله يبقى تأكدوا أن مفيش حد في الدنيا ليس له إله لا كل الناس حتى اللي بيقولوا ليس هناك إله حتى الملحدين يعني اللي بيقولوا مفيش ربنا هم يعبدون إلها لكنه مش مسمينه ربنا يا إما بيعبدوا أجسادهم يا إما بيعبدوا كرامتهم يا إما بيعبدوا مقتنياتهم وبالتالي هم مشغولين بواحدة من الثلاثة ما كانش بالثلاثة وخاضعين ليهم وبيخافوا يخسروهم وحياتهم كلها بتتقضى في فلك هذه الثالوث الشيطاني ده الكرامة والجسديات والماديات لا يكن لك آلهة أخرى أمامي هنا برضو كلمة آلهة أخرى أمامي معناها إيه؟ قد يمزج الإنسان بين عبادة الله وعبادة هذه الأمور يعني في واحد يعبد ربنا لكن كمان يعبد جسد فيجي الكنيسة ويقدم العبادة لكن جسده شغله قوي بزيادة فهنا كأنه حط إله آخر هو مش ركن ربنا خالص بس مشي ده ومشي ده زي جماعة وقت إيليا النبي لما كانوا إيه يعرجون بين الفرقتين فقال لهم حتى متى تعرجون بين الفرقتين إن كان الله هو اللي اعبدوه وإن كان البعل هو اللي اعبدوه لكن ما هو ما ينفعش تحط ربنا وتحط البعل جنب بعض وتقول ده كويس ده كويس لا هو في إله واحد عشان كده في أول الكلام لما ذكروا المسيح في العهد الجديد بدأها بقوله اسمع يا إسرائيل الرب إلهك رب واحد لازم يكون في إله واحد وحيد لا تكن لك آلهة أخرى أمامه أو تحب الرب إلهك من كل قلب الوصية الثانية لا تصنع لك تمثالا منحوتا واحد يقول هو في فرق ايوه في فرق ليه في الهه موجوده كده كده وفي الهه يصنعها الانسان لنفسه وعشان كده ممكن نفردها كوصية مختلفة لا تصنع لنفسك أنت تمثالا منحوتا في واحد يدخل نفسه في موضوع ويشغل نفسه بحاجة كلبشته ولخبطته وكالت عقله ومشيته في سكة عارف يرجع منها فكأنه صنع لنفسه إلها لا تصنع لنفسك تمثالا منحوتا لا صورة مما في السماء من فوق زي الشمس والنجوم وما في الأرض زي مثلا الكائنات الجمادية أو النباتية أو الحيوانية وما وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض لأن كان في عبادة الحيوانات البحرية تماسيح والحاجات دي يبقى هنا ربنا بيوصي ما تعملش انت لنفسك الاله ده ما تمشيش انت وتخترع اله حسب مزاجك طبعا كانت بتيجي الحكايه ازاي من حاجه تخوف كائن مثلا ضخم تنين مثلا ولا حاجه فاعتبره اله الشعوب البدائيه كانت كده طالما حاجه لا تقهر يخافوا منها فاعتبروها اله قال له لا خلاص انت شفت الاله الحقيقي وعمل معاك معجزات وقابلته عند الجبل وشفته عند البحر ما تقعدش بقى ايه تألف لنفسك إله آخر لا تسجد لهن ولا تعبدهن الآية دي أحيانا بتعمل إشكال مع بعض الناس تقول طب ليه انتوا حاطين صور في الكنايس مش الآية صريحة بتقول لا تصنع لك تمثالا ولا صورة ما هي الحقيقة تتحل في كلمة لا تسجد لهن ولا تعبدهن إننا لا نعبد إلا الله له المجد ثالوث الأخ الأب والابن والروح القدس إذا سجودنا للأيقونات أو عبادتنا من خلال الأيقونات لله وحده إنما هنا المقصود بها إيه أن يسجد لصورة أو تمثال غير الله فيبقى هنا عبادة وثنية حقيقية والقديسين فسروا الكلام ده عشان ما يبقاش برضه اجتهادنا الشخصي وقالوا إيه قالوا الدليل ان ربنا مش رافض مبدا الرسم تماما او الصوره لما جم يعملوا خيمه الاجتماع وصى ان يتعمل تمثال كروبين طب ما ده تمثال وكان ربنا يتكلم من تمثالين الكروبين ورسمة الكروب كانت تبقى على حيطان الهيكل بتاع سليمان إذا كان في نقش وكان في رسم وكان في تمثال جوه عبادة اليهودية وبإيه؟ بأمر إلهي. إذا ما فيش تحريم تماما لفكرة الصورة، إنما هي استخدامها ماشي في أنهي اتجاه. هل أيقونة زي العذراء تاخد بركتها وتصلي قصادها وأنت بتصلي بتعبد مين؟ تعبد الله. خلاص يبقى الصورة دي مش معطلاك، ما هياش عبادة وثنية. فالناس اللي بتاخد الآية في حرفها فقط. الحقيقة ده نوع من التطرف في الحكم. بدليل القديس بولس مرة قال في آية من الآيات قال أنتم الذين قد رسم أمام عيونكم يسوع المسيح مصلوب استخدم كلمة رسم عشان يقول احنا صورنا لكم صورة المسيح وكان في رسم من القرون الأولى في أيقونات قديمة جدا ده يدل أن الكنيسة في العهد الجديد ما كانتش منزعجة أبدا من أن يكون في أيقونات ورسم ونقوش في الكنائس وما كانتش تتعارض مع وصية ربنا برضه هنا نقول طب ايه قيمة الأيقونة ليه احنا محتفظين بصور في كنايسنا وطبعا الأيقونة هي ليست مجرد صورة جامدة دي بتتدشن بالميرون عشان تبقى فيها نوع من الحضور الحي أولا الأيقونة هي كتاب مقدس مفتوح يا ريت تحفظوا التعبير ده الأيقونة هي كتاب مقدس مفتوح ليه؟ أغلب الشعب عبر العصور دي كلها ما كانش بيقرأ أغلب الشعوب البدائية اللي اتعرفت بالمسيح هي ما كانتش شعوب تحسن القراءة وحتى لو كانوا بيقروا ما كانش الإنجيل في البيوت الإنجيل كان نسخ مخطوطات في الكنايس إذا ما كانش متاح للناس إنها تتعرف على عظمة كلام الله الأيقونة بتعمل إيه؟ الأيقونة بترسم القصة اللي جت في الإنجيل أيقونة الخلق تحكي لنا تكوين واحد أيقونة السقوط تحكي لنا آدم وحواء والسقوط أيقونة مثلا الطوفان تحكي لنا حكاية نوح أيقونة أبونا إبراهيم أيقونة يوسف أيقونة عن موسى النبي والعبور تصوروا معايا راجل فلاح بسيط داخل الكنيسة ملوش في القراية وكنيسة مرصعة أيقونات على طول يقول لك أيوة دي الخمس خبزات عرفتها منين؟ ما أنا عارفها من السورة ودي حكاية قيامة يسوع له المجد ودي حكاية الصليب يبقى الصور بالنسبة له عملت له إيه؟ خلته يقرأ يقرأ الإنجيل أو يتعرف على الإنجيل. وبالتالي هي وسيلة تعليمية ووسيلة عبادة من القرون الأولى ومستمرة لهذا اليوم. وهنا أقول وسيلة عبادة كمان ليه؟ لما أنت بتقف قدام أيقونة فيها صورة معبرة بتساعدك على العبادة. لما صور مثلا أيقونة الصلبوت بتساعدك على إحساسات الخجل أمام صليب المسيح أو الحب الإلهي أو تمجيد صليب المسيح إذا غياب الصورة ممكن يعطل العبادة والتنوع في الأيقونات يورينا أنه إن إحنا مش مصرين على شكل واحد بس أيقونات القديسين مثلا القديس النهارده مكانه فين؟ مكانه طبيعي في الفردوس طب أنا مش شايفه بعيني بس عندي إيمان حسب تعليم الكتاب والكنيسة انه عاش وانه بيصلي لي وانه عينه عليا وانه عينه شايف المجد الابدي تقوم الكنيسه تحط لي ام بنطونيوس ولا ماريمينا ولا بوسيفين قصاد عيني ليه؟ ابص له عشان افتكر سيرته انظروا الى نهايه سيرته فتمثلوا بايمانهم واقول عقبالي عقبال ما اكمل انا كمان وابقى زي كده وبص لوشه المدور المنور واقولش يا سلام على العظمه الناس دول عاشوا صح حبوا ربنا بجد وعشان كده وصلوا لهذا المجد تترسم العين كبيرة عشان كأني ببص من عينيه على المسيح اللي هو شايفه فأقول له يا بختك يا فلان أنت باصص على المسيح أصلك إحنا مش عارفين نشوفه بس أنت شايفه يبقى هنا الأيقونة نقلت لي حس السماء فكما أن الأيقونة كتاب مقدس مفتوح الأيقونة نافذة على السماء ده تعبير تاني تحفظه الأيقون شباك على السماء الأيقونة نقلت لي الحاجة اللي أنا مش قادر أشوفها بعيني العادية صورت لي واقع حقيقي موجود بس أنا مش شايفه بعيني دي يبقى الأيقونة مدرسة تعليمية ومدرسة في العباد ضرورة للتعليم وضرورة للعباد وبالتالي ما تتعارضش مع وصية الكتاب لا تصنع لك صورة ما دي لو كنت هتعبد إله آخر هي اللي تبقى فيها المشكل لأني أنا الرب إلهك إله غيور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية إيه حكاية بقى أنا إله غيور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع برضو الآية دي من الآيات اللي بتتعب بعض الناس وعلى طول يطلع المفهوم الساذج غير المظبوط يعني يعملوها الكبار ويدفعوا ثمنها الصغار يعني ربنا ما عرفش يعاقب الآباء فيطلعها في الأبناء حاشا إلهنا إله عادل واحفظوا شاهدين أرمية 31 وحسقيال 18 بيرد على السؤال ده بشكل صريح قال ما حدش يفهم الآية دي على إني بدفع الصغيرين ثمن عمايل الكبار أرمية 31 وحسقيال 18 قال كل واحد هيحمل حمل نفسه لا يؤخذ الابن بذنب ابنه ولا ولا ولا يؤخذ الاب الاب بذنب ابنه ولا الابن بذنب ابوه. اذا ربنا نفى تماما هذا المفهوم اللي الناس اعتقدته ان كلمه افتقد ذنوب الاباء في الابناء يبقى ربنا فوت للكبار ومسك على الشباب اخطاء الجيل اللي قبله. طب امال ايه معناه؟ إذا كنت إله عادل تجازي كل واحد حسب عمله ودي القاعدة الثابتة والصريحة معناها أن في تعامل الله مع الشعوب قد يعطي زمنا وجيلا وجيلا وجيلا ثم تأتي إبادة هذا الشعب اللي مرضاش يسمع الكلام خالص فيبقى افتقاد الذنوب في الأبناء بمعنى إيه يعني مثلا الأموريين دول شعب كان وثني عايش حوالين كنعان فابونا ابراهيم في لقاء مع المسيح مره فبيقول له ولادك يا ابراهيم مستقبلا ما كانش لسه ابراهيم جاب اسحاق حتى بس ربنا بقى عشان ابونا ابراهيم ده صاحبه قال له حاجات هتحصل بعد 400 500 سنه قال له ولادك هيدخلوا بلد هيتذلوا شويه وبعدين اطلعهم يورثوا الارض اللي انا وعدتك بيها فزي أبونا إبراهيم قال له طب ما هو هنجيب عيال ويورثوا على طول يلزم فترة 400 سنة دي اللي يقعدوها في حتة ما كانش عارف إنها مصر ويستعبدوا يعني قال له أصل ذنب الأموريين اللي في المنطقة هنا لم يكتمل للآن يعني أنا مديهم فرص توبة بس هم بدل ما بيتوبوا بيزدادوا شر وجيل ورا جيل أباء فأبناء عمالين يزدادوا شر كلهم هيعاقبوا لكن عشان يبادوا تماما ليها ميعاد عندي لما يكتمل شرهم فيبقى هنا إيه دفعوا ثمن خطاياهم على بقى إيه بعد كذا مئة سنة لكن هل الآباء هنا أبرياء؟ لا وعوقبوا والأبناء مش أبرياء وعوقبوا أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء حتى تبان في كلمة إيه من مبغضية يعني الابن الذي لا يبغض الله يطلع طبعا من الحتة دي يعني مش هيعاقب بدليل ان احنا شفنا في أسفار الملوك وأسفار الأخبار ان في ملك ممكن يبقى شرير بس يطلع ابنه ملك بار هل يجازي الله هذا الملك البار بذنب أبوه بالعكس ربنا يبارك للملك الكويس وساعات يطلع ملك بار وجاب ملك شرير وده حصل مع داود نفسه داود كان أبو سليمان أبو رحبعام رحبعام إنسان شرير إذا ده مش معناه إنه ضروري كل أب شرير يطلع ابن شرير لكن بغضة الأب لله غالبا ما تتسبب في إن الابن هيتعدي فهنا بيخوف الآباء بيقول لهم إيه ساعات الكبير ما يخافش على نفسه ساعات لما تهدد واحد تقول له يا أخي توب لحسن ربنا يغضب عليك حياتك كلها شر ما يهتمش لكن أحيانا لما تقول له عيالك هيدفعوا ثمن عمايلك ده لأنك أنت بتتسبب أن عيالك يطلعوا زيك وحشين ويمكن أوحش منك هنا يمكن يخاف شوية لما يحس أنه أولاده هيتأذوا دي بانت أن أبونا يعقوب مثلا لما كان راجع من لابان وعرف انه هيقابل عيسو اترعب لان عيسو كان طالع معاه 400 راجل ففهم ان عيسو طالع ينتقم فصرخ لربنا وقال له انا صغير وما استاهلش لكن قال له نجيني من يد اخي لانه مزمع ان يقتلني الام مع البنين يعني زي مش فارق معاه هو نفسه دلوقتي بيقول له هيبقى اصعب حاجه ان انا اشوف العيال وامهاتهم بيموتوا قصادي بسببي ابتدى بقى يفتكر ذنبه وبقى يبكي وطول الليل يصرخ لأنه مش قادر يتخيل أن ولاده هيموتوا بسببه بسبب عمايله فدي اللي دخلته في توبة شديدة وظهر له المسيح وقال له ساعتها يعقوب لن أطلقك لن أتركك حتى تباركني وعدت الليلة على خير طبعا مع التوبة واتغيرت حياة ابن يعقوب إذا أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء من مبغضية يعني حاسب العصبية بتاعتك هتطلع في عيالك يجوز تبقى عصبيتهم مؤذية أكتر منك عدم احترامك مثلا كأخت يعني لو أنت مش بتحترم والدتهم يطلعوا هم ما يحترموكش لما يكبروا ولا يحترموا زوجتهم أنت يجوز بيتك عدى بالزق بيتهم هم هيخربوا فهمتوا الحكاية ماشية إزاي؟ يبقى الشر اللي شافوه اتنقل ليهم ويمكن تضاعف فبقت النتيجة مؤذية أكتر ادي فكرة افتقد ذنوب الاباء في الابناء للجيل الثالث والرابع من مبغضية مش فكرة توارث الخطية بس فكرة كمان امتداد الشر طالما مفيش توبة ومفيش تغيير بيت فيه كذب تتوقع الجيل العيال تطلع مش كذابة غالبا هيكذبوا على والدهم طبعا وهيكذبوا بطريقة أصعب من اللي شافوها كمان وأحفادهم إذا كانت الحكاية تستمر كده هيبقوا أسوأ وأسوأ فيبقى الجيل كله عمال يزداد سوء ويجي وقت بقى لإبادة هذا الجيل أو أو العقاب النهائي. أنا الرب إلهك إله غيور، إله غيور دي كلمة جميلة، ليه؟ هو قال له لا تكن لك آلهة أخرى أمامي لأني أنا الرب إلهك، يعني أنت شعبي وأنا إلهك وأنا اعتبرتكم بتوعي فما يصحش تروحوا لحد غيري. إله غيور ليها معنى كله رومانسي كله حب ربنا عريس غيور لشعبه احنا كلنا شعبه لما يلاقي عينينا راحت لحد تاني تصوروا راجل يعني يبقى ماشي مع عروسته وتبص لواحد تاني تجرح كرامته وتجرح محبته وأمانته وكأنه عاوز يقول لش- للعروسة دي وأنا يعني قصرت عشان عينك تروح لحد تاني النفس البشرية زي العروسة وإلهنا عرسنا إله غيور فيبقى عاوز عينينا عليه كل حاجة منه ومفيش حاجة تبهرنا ولا تشغلنا غيره لأن الحب فيه الغيرة بس هنا الغيرة المقدسة الغيرة الحلوة ودي ذكرها في سفر النشيد لأن سفر النشيد كله حب إلهي يعني قال المحبة قوية كالموت الغيرة قاسية كالهاوية فالغيرة هنا معناها مش الغيرة بتاعت الأفلام والكلام ده لا يعني أنه الطبيعي أن احنا كشعب الله لا ننظر إلى أحد آخر غير الله وكعروس للمسيح لا نلتفت إلا إلى عرسنا وتبقى عينينا مركزة معاه لا ننتظر شيء من الدنيا إلا من إيده لا ننتظر راحة إلا معاه مفيش سعادة إلا بيه فيبقى هو كده فرحان بينا وإحنا فرحانين بيه لكن لو الإنسان يجد ملذاته وسعادته وراحته وأمانه في أشياء أخرى غير الله يبقى بيوجع قلب ربنا يبقى بالظبط صارت له آلهة أخرى فبيقول أنا إله غيور وما بحبش الشر والشر يغيظني فلما تعملوا الشر أو تعبدوا آلهة أخرى يبقى أنتوا بتدوسوا عليا وعلى كرامتي وتتجاهلوا كل الحب وكل الخير اللي أنا عملته معاكم أنا الرب إلهك إله غيور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبيه برضه اللي قال له يبصوا له على انه يعني هو بيميل للشده قال لا بالعكس بقى لما تحبوني ولادكم يحبوني تبصوا تلاقوا الخير يتكاثر من جيل لجيل لولادكم وده اللي شفناه بقى عشان خاطر عيون ابونا ابراهيم يقعد يوعد مئات الاجيال عشان خاطر بس ابونا ابراهيم ويبقى اولاد داود مش ماشيين كويس يقول لهم بس اعمل ايه ما هو عشان جدكم داود ده بس وخاطره عندي انا برضه هفضل سايب له ايه سبط كده مسؤول عنه إلى هذه الدرجة ربنا يعني اللي يحبه يبقى له مكانه يبقى له دالة فيقول أصنع إحسانا إلى ألوف من محبية وحافظي وصاياي زي ما الشر يمتد يا أحبائي الخير بيمتد لما واحد يحب ربنا قوي ينشر هذا الحب لأولاده ولما واحد يبقى شرير قوي يؤثر بشره في الجيل اللي هو فيه عشان كده في آخر الكتاب خالص في آخر سفر الرؤيا يقولوا من هو مقدس فليتقدس ومن هو نجس فليتنجس يعني الشر بيزيد والخير بيزيد في ناس تحب ربنا أكتر وأكتر وكل اللي حواليهم ياخدوا منهم هذا الحب وفي ناس ضد ربنا والشر بيزيد أكتر وأكتر أصنع إحسانا إلى ألوف من محبيه وحافظي وصاياي كده خلصنا إيه الوصية الأولى والثانية الوصية الأولى لا تكن لك آلهة أخرى أمامي والوصية الثانية لا تصنع لك تمثالا منحوتا وكملها وشرح أصل أنا إله غيور وأفتقد ذنوب الآباء في الأبناء وكمان بالعكس أجازي بالمكافأة والإحسان لألوف من محبيه الوصية الثالثة لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا تلاحظوا كل الوصايا الأولى جاية خاصة بالعلاقة بين الإنسان والله لأن بقية الوصايا هتبقى خاصة بين الإنسان والإنسان يعني الأربعة الأولانيين دول خاصين بينك وبين ربنا الستة التانيين خاصين بينك وبين البشر يبدأوا بإكرم أباك وأمك وبعدين بقى لا تسرق لا تزني لا تقتل لا تشهد بالزور لا تشتهي كل دي حاجات في العلاقات فكرنا بإيه زي أبانا الذي أبانا الذي أول طل- طلبات فيها خاصة بيننا وبين ربنا يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك وبعدين خبزنا واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر فدخلنا في طلبات احنا خاصة بينا وخاصة ببعضنا البعض لكن الجزء الأول من أبانا الذي إيه كله بيدور حوالين الوصية الأولى هل بتحب ربنا من كل قلبك يبقى هتقول له ليتقدس اسمك وهتقول له ليأتي ملكوتك وهتقول له لتكن مشيئتك وبعد كده لو بتحب قريبك كنفسك هتغفر أي ذنب كما يغفر لك المسيح ذنوبك فتلاقي حتى توزيعة أبانا الذي ماشية زي توزيعة الوصايا العشر الجزء الأول خاص بالعلاقة بينك وبين ربنا النص الثاني خاص بالعلاقة بينك وبين نفسك وبينك وبين الناس لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا الوصية الثالثة يعني إيه دي معناها حاجتين أولا ما تحلفش باطل والمتفسرة في اللاويين يعني لو حلفت إياك تحنس يعني إيه ما تلتزمش بالكلام وأيضا ليها معنى تاني إنك ما تقولش اسم ربنا بطريقة لا تليق بالله ما تستخدموش في الكلام كده إيه آه عمال على بطال ما تستقلش بذكر الله يبقى لا تحلف ضمنيا متضمنة في كلمة لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا وكمان ما تطلعش اسم ربنا بطريقة لا تليق يقابلها في العهد الجديد إيه لا تحلفوا البت وقال قبلها سمعتم أنه قيل للقدماء اللي يحلف ما يحنس أنا بقول لكم ما تحلفوش البت ليه لأنك لا تملك لا تحلف بعرش الله ولا بالأرض لأنها موطئ قدمي ولا تحلف بشعر في رأسك لأنك ما تقدرش تغيرها فأنت ما تملكش حاجة في نفس الوقت قال على حكاية النطق دي قال ليس كل من يقول يا رب يا رب إيه يدخل ملكوت السماوات بل الذي يفعل إرادة أبيه يعني حاسب من قولة انك تقول كلمة يا رب يا رب بطريقة لا طليق او بطريقة ما فيهاش احترام ما فيهاش صلاة ما فيهاش خشوع او تكون بتقولها لكن حياتك مختلفة تماما عن المطلوب لان فعل ارادة الله هو اللي يدخل السم ليس مجرد ذكر الاسم يبقى لا تنطق باسم الرب الهك باطلا دي تخلينا احبائي حتى في التطبيق نحاول نركز في صلواتنا يعني دي تتعارض حتى مع خطيئة السرحان لما تكون بتتكلم مع ربنا صلوات الأجبية مثلا وانت مش واخد بالك بتقول ايه ما يصحش لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا مش تاخد بالك بتقول ايه فتبقى بتنادي على ربنا كده ايه بالراحة وتركز في الكلام مفروض كده وكمان ما تكونش بتكلم ربنا وانت نايم وانت متهاون يعني تبقى في احترام وإلا تبقى عبادة باطلة فالاحترام في العبادة يمشي مع نفس المعنى برضه في العهد الجديد احنا تعلمنا صلاة يسوع اللي هي النطق باسم الرب إلهنا ليس باطلا أن نكثر من ترديد اسم المسيح لأن عندنا وعد كل من يدعو باسم الرب يخلص الخلاص مرتبط بالنداء الاسم الإلهي انك تقول يا رب يسوع اشكرك يا رب يسوع ارحمني يا رب يسوع المسيح اعني يبقى هنا هو ده بقى النطق الغير باطل لانك هنا انت تؤمن به كاله حقيقي وتعترف به انه ربنا وايضا تطلب الرحمه فيبقى نطق غير باطل عارفين زي ايه مثلا العشار والفريس ممكن نقول ان الفريسي كان ينطق باسم الرب اله باطلا ليه بيقول يا رب بس هو بيفتخر بذاته هو بيتمجد أمام الله في الصلاة أنا أصلي بصلي أنا بعشر أنا بصوم أنا غير الناس دي كلها بس قال أشكرك في الأول يا رب بس نطق باطل بينما العشار لم يكن نطقه باطل لأنه قال ارحمني يا رب لأني خاطئ يبقى هنا لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا لما تنادي على اسم ربنا خلي صلاتك زي ما عندنا في تحليل الكهنة كده يا رب يقول نقول تكن صلاة يا رب بلا افتخار بلا رياء بلا كبرياء بلا عيب يعني صلاة مش معيوبة ما فيهاش فخر ولا رياء ولا كبرياء ولا العيوب دي كلها وحشة تبوظ الصلاة يبقى تنطق باسم الرب إلهك من قلبك ليس كده باطلا لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا هنا النطق بالاسم باطل برضه ينسب أحيانا للشياطين يعني إيه فاكرين في أول إنجيل مرقس أول إصحاح اتكتب في العهد الجديد يعتبر مرقس واحد لقى الشياطين بإيه كانت الشياطين تخرج من كثيرين وهي تصرخ أنت هو المسيح فكان ينتهر ثم هما ما كذبوش ما قالوش حاجة غلط بس ده نطق باطل ليه؟ لأنه من قلب باطل يعني هنا بيقول الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا يعني إذا كان قلبك كله شر أو غرضك رديء أو بتكره أخوك تيجي تقول يا رب يبقى نطق باطل ربنا أبوك وأبوه ازاي تقول له يا رب وهو قال لك حب اخوك وانت بتكرهه يبقى انت تنطق بالاسم باطلا ما تروح الاول تصالح اخوك وبعدين تعالى قول يا رب يبقى هي ضمنيا كل انواع الصلاه تبقى محموله على الوصيه ما يبقاش الانسان بيردد كلام وحياته العمليه مختلفه تماما عن الوصيه اللي بيحب ربنا يحب الناس اللي يحب ربنا يعمل اللي ربنا قاله ساعتها لما يجي يقول يا رب يبقى لا ينطق باسمه باطلا تبقى عبادة غير باطلة تبقى عبادة حقيقية لكن مثلا قيل عن اليهود في أشعية يقول لك باطلا يعبدونني ليه يا رب باطل ده هم بيقعدوا بالساعات ينادوا عليك الفريسيين والناس دول قال لا ده باطلا يعبدونني ولو كتروا الكلام مش بسمع ليه قال لأنه يعبدونني بشفاههم أما قلبهم فمبتعد عني بعيدا بتوع كلام يقولوا كلام كتير ويقولوا يعني صلوات طويلة لكنهم لعلة يطيلون الصلوات حتى الصلاة عشان المنظر لكن القلب بعيد قوي ويعلموا تعليم غلط ويقولوا ربنا قال ويجوا يصلوا يصلوا يطولوا فهنا واضح انه فكرة لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا كل محاذير الصلاة تتحط فيها صلي من قلبك صلي باتضاع صلي بتركيز صلي بجهاد نادي اسم ربنا بخشوع بانسحاق كل ده يتضمن كده في الوصية الثالثة لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا الوصية الرابعة اذكر يوم السبت لتقدسه ودي بالذات شرح زي ما شرح حكاية لا تسجد لهن لأني أنا إله غيور وكده شرح وصية السبت لأنها أول مرة تتقال فكان عاوز يوضحها ويأكدها ليه بالذات اذكر يوم السبت لتقدسه ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك أما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك لا تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع لذلك بارك الرب يوم السبت وقدس كل ده في الوصية دي يعني وصية بشرحها ايه حكاية يوم السبت؟ لأنها برضو في ناس بتتلخبط يقول طب احنا لازم نفضل ملتزمين بالسبت ما هو ده كلام في الإنجيل والإنجيل ما بيتغيرش. وصية السبت كانت مرتبطة بالإصحاحات الأولى في سفر التكوين أن ربنا خلق ست أيام واستراح في اليوم السابع وكلمة سابع يعني سبت سبت الراحة فالراحة دي طبعا هي راحة مجازية ليه؟ لأن هل ربنا تعب ما هو برضه ربنا ما بيتعبش ففكرة الراحة أساسا هي تعبير أعمق من من اللفظة ذاته هو ربنا معناها فرح بخليقته وكان عاوز خليقته العاقلة اللي هم البني آدمين يفرحوا بيه يوم السبت فالسبت هو مكان احتفال الله بشعبه والشعب بالله فقال اليوم ده بتاعي يعني ايه اليوم ده بنفتكر ان انا عملتكم ليا وانا بقيت ملككم ونبقى حبايب نقعد نحكي مع بعض ونقضي اليوم مع بعض دي الفكرة بتاعت ربنا ان يبقى في يوم من الاسبوع الانسان يعود الى الله يفكر فيه يعترف بفضله يذكر انه مخلوق من يده ينسب اليه كل الفضل بتاع كل الاسبوع يعبده من القلب فقال له طول الاسبوع اشتغل واعمل اللي انت عاوزه طالما مفيش مفيش شر والارض تطلع لك خير واشتغل زي ما انت عاوز لكن اديني يوم اديني يوم وخليه مقدس مقدس يعني مخصص يعني اليوم ده حقي انا بقى خلي بالكم الكلام ده ينطبق علينا بس خدت طبعا الحد دلوقتي الانسان لم يلتزم بالسبت لا حرفا ولا معنى السبت اتكسر عند اليهود كتير قوي واتكسر كمعنى تقريبا طول زمن اليهود ما كانش حد بيحب ربنا بهذا المعنى العميق أن يمجده يوم السبت يشبع بيه يتأمل فيه يقضيه يوم لربنا لا ما كانتش كده كانت كلها حرفيات ومن هنا المسيح كان بيقصد يوم السبت يعمل أعمال خير فكان اليهود يقلبوا عليه يقولوا له ممنوع يقول لهم ممنوع ليه هو ده يزعل ربنا طب المفروض السبت نفرح ربنا يبقى الطبيعي عمل الخير ما يزعلوش ولا هو عمل الشر اللي, اللي نعمله يوم السبت فكان يشفي ناس كتير يوم السبت فاليهود هاجوا عليه لكن كان يقصد أن يعيد السبت إلى معناه الحقيقي مش إلى حرفه حتى التلاميذ كانوا يفركوا السنابل يوم سبت فيتهموهم تهمة السبت يقول لهم سيبوهم في حالهم السبت ليس لم ي... ليس الإنسان من أجل السبت بل السبت من أجل الإنسان يعني السبت ده هدية للإنسان عشان يقترب من الله لما تشوهت البشرية بالخطية كل الناس تشوهت طبيعتها بالخطية تشوه طعم السبت خلاص السبت نفسه ما بقاش له معنى ليه؟ لأن الخليقة الأولى فسدت فما بقاش يوم السبت احتفال الخلق لأنها خليقة باظت لما تعمل أكل حلوة وبعدين تبوظ هتحتفل بيها ما باظت فقرر الله له المجد أن يعيد خلقة الإنسان وينقي الإنسان من الفساد ويصنع يوما جديدا للاحتفال وعشان كده المسيح مرضاش يقوم السبت قام الحد ليه عشان يفتح باب ليوم جديد وهو ده اللي قال عليه في المزمور بالنبوة هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه يا رب خلصنا أصبح بقى مش يوم الخلق أصبح يوم الخلاص فالحد هو احتفال الكنيسة هو احتفال العهد الجديد هو سبت العهد الجديد والكلام ده موثق عند كل القديسين من القرن الأول يعني لما تقروا بقى أقوال القديسين تلاقوا عقيدة يوم الحد دي عقيدة في الكنيسة في التقليد احتفال الحد ده ده حاجة ثابتة بقالها 2000 سنة يعني مش اختراع اليومين دول بدليل أن المسيح قام يوم الحد ولما تقروا سفر الأعمال تلاقوا اللقاء الأسبوعي كان يوم الحد لأنه لما ظهر مرة تاني للتلاميذ جالهم بعد أسبوع بنسميه حد تومه وبعدين تدخل على سفر الأعمال يقول لك كانوا مجتمعين في أول الأسبوع السبت يعامل عند اليهود آخر الأسبوع حتى احنا في اللغة العربي بنقول أحد أحد يعني واحد فاحنا بنعتبر أول يوم في الأسبوع العربي هنا متفق مع العبري هو يوم الحد هو اليوم الأول فكأن ربنا بدأ لنا حياة جديدة يوم الحد فما زال المعنى بتاع الوصية مستمر لكن مش مرتبط بالسبت مرتبط بالحتم اذكر يوم السبت لتقدسه التقديس زي ما بنقول ليتقدس اسمك معناها أن يقدم هذا اليوم لله أن يخصص لله وطبعا كثير من من الأهالي الجيل اللي فات كان يوم الحد تلاقوا الستات لا تكنس ولا تمسح ولا تطبخ وكانوا مدققين ما يعنينا بالأهم أن احنا نرجع يوم الصلاة يبقى كلنا نصلي القداس كلنا نقرأ الإنجيل كلنا نزور مرضى ونعمل خير كلنا نحاسب نفسنا يوم الحد نسبح الله يوم الحد يبقى ده يوم الرب فعلا نرجعه كده لأن دي وصية مقصورة على فكرة وكان حريص عليها ربنا جدا والذي يقدم يوما كاملا لله في أسبوعه يتقدس الأسبوع كله يعني مش ممكن مخك يبقى مشغول بربنا ساعات يوم كامل وبعدين تنساه بقية ست أيام احنا بننساه لأنه أساسا يوم الحد بيطير فما بنلحقش وبالتالي تلاقي ربنا بعيد عن القلب والعقل لكن لو اليوم خد حقه من القراءة والتسبيح والخدمة والصلاة هتلاقوا بقية الأسبوع مقدس حتى لو في ناس عندها ظروف دلوقتي وأشغال خلونا نتعامل لأن الحرف يقتل لكن الروح يحيي نحاول نعمل حاجة ما يبقاش برضو هذا اليوم زي كل يوم في ناس ما تفتحش التلفزيون خالص يوم الحد أو تفتحه على القنوات الدينية بس على اعتبار إيه إنه عاوز يركز في ربنا ده حقه ده يومه صدقوني عقيدة يوم الرب تعيد للكنيسة حرارتها ولشعب الكنيسة قوته احنا افتقدنا الفكرة دي بقت كل الأيام شبه بعض ومش دريانين بحاجة طبعا من منظور آخر العمر كله بقى بتاع ربنا في العهد الجديد وبعض القديسين يسموه الحد الذي لا ينتهي يعني من ساعة ما المسيح قام بقى عمرنا كله حد لكن احنا يعني ايه المعاني الكبيرة دي بعيدة علينا احنا خلينا نرجع نلتزم بيوم على الأقل في الأسبوع اذكر يوم السبت لتقدسه ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك ربنا يقدس العمل بالآية دي ربنا مش ضد العمل ومش شايف ان العمل في ذاته يتعارض مع حب الله او عباده الله الا لو العمل خد السبع ايام في وشه ودي مشكله رجاله كتير ان احيانا العمل بياخد سبعة ايام 24 ساعه يبقى انت كاسر الوصيه وجاي على حق ربنا فهو قال له ست ايام هديك تشتغل في السابع ريح نفسك وريحني معاك ريح نفسك فيا ارجع لي افتكر ان انا اللي مديك الشغل وانا اللي مديك المخ وانا اللي مديك الصحة وانا اللي مديك النجاح طب اقعد معايا قدر وشوف راجع نفسك ماشي معايا ولا مش ماشي معايا أما اليوم السابع فيه سبت للرب إلهك لا تصنع عملا ما وبعدين شوفوا بقى الدقة أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك يعني ده يمشي على الكل كل من في شعب الله طبعا لو بيت الأب والأم ملتزمين بيوم الحد أو حريصين إن يوم اللي ربنا عيالهم هيطلعوا شاربين الحكاية ولو جالهم ضيوف وقعدوا معاهم وقالوا لهم معلش النهارده احنا بناخد راحتنا في وقت الإنجيل هتقروا معانا الإنجيل يبقى نزيلك يبقى كل حالك مش انت تقرب من ربنا وتسيب غيرك بعيد فكان ربنا منتظر ان كل واحد حريص على ارضائه انه هذا الالتزام يعم كل الشعب ويبقى رب الاسره مسؤول ان ينقل هذه الروح للكل مراته وعياله وضيوفه وحتى العبيد اللي عنده لا تصنع عملا ما لان في سته ايام صنع الرب السماء والارض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه أختم بحاجة أخيرة لما ربنا يسوع له المجد شفى مريض بيت حسدة وبعدين الراجل شال سريره كان يوم سبت الدنيا ولعت وقالوا على المسيح كلام وحش فربنا يسوع له المجد كملها بمفهوم جديد قال لهم أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل فطبعا هاجوا اكتر وكانوا عاوزين يموتوا عشان الكلمه دي لانه قال الله ابويا ما زال يعمل يعني انتوا فاكرينه ارتاح يعني بطل يشتغل ما هو ما بيشتغل ما هو مش بيرعى خليقته هي الرعايه تختلف ايه عن الخلق فابي يعمل ولهذا انا ايضا اعمل اذا العمل عمل الرحمه وعمل الخير وعمل الخدمه يوم السبت او يوم الحد دلوقتي هو امتداد لعمل الله الله يعمل من أجل خلاص البشرية تعالوا ننشغل نحن أيضا على الأقل بيوم كل أسبوع أن نعمل معه لخلاص البشرية لإلهنا كل مجد وكرامة الأبدا ناخد آية واحدة لا يكن لك آلهة أخرى أمامي تفضل لا يكن لك آلهة أخرى أمامي تفضلوا صلي